بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك
إن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الصيام والقيام وأن يبلغنا شهر رمضان وأن يعبد رقابنا جميعا من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه درس الليلة الحقيقة في غاية الأهمية وده هي بين نفسنا لدخول شهر رمضان الحقيقة مش هتكلم النهارده عن شهر رمضان على وجه الخصوص ولكن هنتكلم عن تهيئة النفس لدخول شهر رمضان فاتكلمنا في دروس كثيرة عن شهر رمضان رمضان وباب الريان يوم امتحان صائم آه، تقوى آه، كيف نفوز برمضان كيف نفوز بليلة القدر لا النهارده مش عايز اتكلم عن رمضان بنفسه انا عايز اتكلم عن ازاي نهيئ نفسنا لدخول الشهر ده ولذلك عنوان الدرس النهارده حسن الظن بالله حسن الظن ايه؟ حسن الظن بالله فالحقيقة درس النهارده غاية الأهمية وانا الحقيقة عايز ابدا الدرس ده يا شباب بقصة مؤثرة أو مشهد مؤثر جدا من مشاهد يوم القيامة حديث رواه أحمد ومسلم واللفظ لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله عز وجل فيأمر بهم إلى النار فيلتفت أحدهم فيقول أي رب قد كنت أرجو إذ أخرجتني منها ألا تردني إليها أبدا فيقول جل وعلا وأنا عند ظنك بي ردوه إلى الجنة آه الحديث ده الحقيقة آه يعني بدون مبالغة يبكي الحذر مش يبكي القلوب الطيبة لا أبدا يبكي الحذر الحذر كده يعني ممكن الحذر يبكي من هذا الحديث لكن الإنسان أربعة طالعين من النار دخل النار يتعذبون فخرجوا من النار ليعاد بعضهم مرة أخرى على الله عز وجل الناس تستهل الأربعة دول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فالأربعة دول هيعرضوا ثاني على الله بعد ما يعرضوا شباب في واحد منهم ربنا يقول ان الاربعه يدفعوا مره ثانيه للنار فواحد منهم هيستدير وهو على حافه النار خد بالك المشهد عامل ازاي فيقول يا ربي ما كان ظني بك ما كانش ظني بك انك ترجعني ثاني للنار بعد ايه اخرجتني منها فيقول جل وعلا وانا عند ظني ردوه الى الجنه يا سلام شوف قد ايه رحمه ربك سبحانه وتعالى شوف قد ايه ربنا رحيم ودود عايزين نستحضر المعنى ده النهارده لان يعني سبحان الله ناس كتير جدا يعني فقد الاحساس بالمعنى ده عندها حب لله لكن ما عندهاش حسن ظن بالله يعني عنده استعداد ان هو يعبد ربنا ويقوم ويقوم ويصوم ويتصدق لكن ما عندوش حسن ظن ان ربنا هيتقبل منه العمل ده احنا عايزين الحته دي تعمل النهارده في قلوب اخواننا واخواتنا اللي ليه يحس ان هو النهارده هو داخل على شهر رمضان يقينا بحسن ظن بالله ان شاء الله ربنا هيقبل منه صيامي هيقبل منه قيامي هيعتق رقبتي من النار هيدخلني الجنه هيخليني اخص ليله القدر عندك حسن ظن بالله وهي دي حته التهيئه اللي احنا عايزينها النهارده في دخول شهر رمضان نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الفائزين في هذا الشهر الكريم فعايزين نستحضر هذه المعاني الكريمه ان ربنا رحيم ودود ان احنا نستحضر قد ايه رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا يا شباب هو في اكثر من حديث الشفاعه يمكن قلنا اللفه دي قبل كده سبحان الله شوف يوم اليمن في حين ان كل الخلائق واقفه يوم اليمن شباب حفاة عراة غرلا غير مفتونين في كرب شديد وفي بؤس لا يعلمه الا الله والكل عايز اي مخرج من هذه المنازل او من هذه المحن عايز يخرج من هذا المخرج باي طريقه فيذهبون الى ادم عليه السلام ثم الى نوح ثم الى ابراهيم ثم الى موسى الى عيسى الى النبي صلى الله عليه وسلم كل ده عايزين بس محاوله مش لدخول الجنه لبدء الحساب يا رب بس عايزين الحساب يبدا فقط لدرجه ان بعض الناس من اهل المحشر يقول ربي فض الموقف ولو الى نار جهنم شوف من شده القلب يا شباب طب ما تخيل واحد لك ان تتخيل ان النهارده قاعد في المسجد ده قد ايه زهقان بالقعده متضايق يعني خانه كبيره تخيل بقى يوم القيامه حفاة عراة غرلا غير مفتونين والشمس تزلق فوق الرؤوس حتى تكون كالظالمين العرق يفيد منهم من يدعو الى كعبيه الى ركبتيه الى حكويه منهم من يلجمه العرق لجما يؤتى بجهنم لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها فتصفر زفره فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا دفع على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم في عز المآسي دي والناس واقفه لا طعام ولا شراب ولا ظل يسالون يا رب اين الظل فيقال انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب هناك هو فينطلقون فاذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر الشراره الواحده يا شباب انت عارف اللي بيقف يهوي ويعرف يطلع على الفحم بتلاقي في شراره طالع كده منه الشراره دي في نار جهنم في حجم القصر انها ترمي بشرر ايه كالقصر سبحان الله في الوقت ده الشباب الكل يبحث عن مخرج اين المخرج فيذهبون الى انبياء الله ورسله ويطلبون منهم الشفاعه لبدء الحساب كل واحد منهم هيقول كلمه تتكرر مع كل الانبياء الا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول كل واحد منهم ان ربي قد غضب اليوم النهارده بالذات غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله خد بالك من حاجه طيب في عز الغضب ده يا شباب انا عايزك تستحضر عشان تحسن الظن بالله في عز الغضب ده ربنا بيقول ايه ورحمتي وسعت كل شيء في عز الغضب ده يقول ايه ورحمتي سبقت غضبي في عز الغضب ورحمتي غلبت غضبي ما هي ممكن الرحمه تسبق الغضب لكن ما تغلبوش لا هتسبق وتغلب خد بالك في عز الغضب ده يا شباب ربنا يديك كم رحمه كم رحمه 100 رحمه اكسب شويه اتفضل واخد بالك في عز الغضب ده كم رحمه لله 100 رحمه في رحمه واحده في الدنيا نترحم بها فيما بيننا وبين بعض حتى ان الدابه لترفع حافرها عن والدها خشيه ان تؤذيها يوم القيامه يا شباب بترفع الرحمه الى 99 رحمه لك ان تتخيل هذا 99 رحمه يا شباب لدرجه ان احد السلف يقول كلمه جميله قوي بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان رحمه واحده انزلها الله في الدنيا فكان نصيبي منها الاسلام اني لارجو يوم القيامه اذا رفعت الرحمه الى 99 رحمه ان افوز بما هو اكثر من ذلك صح ولا 99 رحمه بقى في عز كل دوت ربنا هيخلي الرحمات 99 رحمه في عز ايه؟ ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله في عز الغضب ده كله ربنا بيقول ايه؟ اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما في عز الغضب هيأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بثمن شفاعات يا شباب ويأذن للأنبياء بالشفاعة كل نبي له شفاعة ويأذن للملائكة بالشفاعة ويأذن للمؤمنين ربنا شفاعة بعض رب ويأذن للمؤمنين بشفاعة ثم يقول مالك الملك ومالك الملوك عايزك تستحضر المشهد ده عشان تحسن الظن بجد بالله سبحانه وتعالى هيقول ربنا ايه كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول شفع الانبياء وشفعت الملائكه وشفع المؤمنون وبقيت شفاعتي انا لا لفظ الحديث زي ما بقول لك كده وبقيت شفاعه ارحم الراحمين الا توحدون لا اله الا الله تخيل وبرضه شفع ليه؟ ده ربنا في عز ايه؟ انا عايزك اربط بين الكلام ان ربي قد غضب اليوم غضبا غضب شديد في عز ده كله يقول ايه؟ وبقيت شفاعه ارحم الراحمين فيقبض قبضه من النار وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه قبضه من مالك الملك وملك الملوك هيدخلهم فين؟ في نهر على مدخل الجنه يقال له ايه؟ نهر الحياه يدخلوا وقد امتحشوا يعني صاروا فحما فاذا ما دخلوا النهر خرجوا منه كاللؤلؤ يا سلام وفيها قابل من خواتيم فإذا ما دخلوا الجنة قال أهل الجنة يعرفون هؤلاء عتقاء الرحمن من الله دخلوا الجنة بغير عمل عملوه وبغير خير قدموه بعد ده كله يا شباب ممكن حد يسيء ظن بالله ربنا كده ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما يا سلام شاكرا عليما أي شيء ولو بسيط تعمله ربنا يشكرك عليه ويتقبله منك بل وينميه ويربيه لك ولا يعاملك الله بالعدل وإنما يعاملك بالفضل أيوة والله ربنا ما بيعاملش بالعدل يعاملك بالفضل لو بالعدل هيأخذ كل من على الأرض لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته أفضل من أعمالهم صح ولا لا؟ وصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم فأنا عشان كده شباب بدأت الدرس ده بالمشهد الأولاني ده بتاع الأربعة اللي كانوا خارجين من النار عشان نستحضر مدى عظمة الرب الرحيم الغفار سبحانه وتعالى عايزين ندخل شهر رمضان وأنت تحسن الظن بالله أنا ناوي من الليل إن شاء الله كل اللي قاعدين بتوب كل الاخوات كل الاخوه كلنا نعلنها توبه لنا وعندنا حسن ظن بالله انا يا رب داخل شهر رمضان السنه دي بهمه ثانيه خالص يعني بقلب ثاني خالص غير كل سنه اه كل سنه بنو النيه دي لكن السنه دي ان شاء الله تفرق بعد كل سنه ربما تكون اخر فرصه ليا يبقى انا السنه دي لازم اجتهد على قد ما اقدر خد بالك وعندي حسن ظن بيك يا رب انك ان شاء الله هترحمني وهتقبلني وهتوفقني ليله الاجر وهتعيني على الصيام وعلى القيام وعلى فعل الخير وعلى الانفاق وهتوفقني العمره في رمضان وهتوفقني ان انا ادعي لاكل من النار كل ده بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى فاذا عايزين نبدا درس النهارده اللي هو حسن الظن بالله نبداه بعد صلى الحبيبه صلى الله عليه وسلم اسمع لقول الله جل وعلا حديث البخاري ومسلم يقول جل وعلا انا عند ظن عبدي بي يا سلام في روايه ثانيه صحيحه عند احمد ربنا بيقول ايه؟ انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله يا شباب ده ربنا فتح لنا باب التوبه وجعل هذا الباب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها اتبعت وبعد ده كله ممكن حد يصير ظن بالله يا شباب ده ربنا بينزل كل ليله كل ليله يا شباب الى السماء الدنيا انا نفسي حد يستحضر بس المشهد ده رب يمين عظيم كريم حكيم خبير سبحانه وتعالى ينزل كل ليله نزولا يليق بجلاله وكماله وهو غني عن كل الخلائق سبحانه وتعالى يعني ايه اللي يعول على ربنا من عباده ولا حاجه لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا فتنفعوني بايه ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا ده هي دي بس الحاجه دي كلها عايده عليك انت هو ربنا يتبع عبادتك ربنا سبحانه وتعالى يريد لك الخير لا يريد لك الا النعيم والجنه سبحانه وتعالى فكذلك سبحان الله ينزل كل ليله عشان انت تتوب عشان اللي انت عايزه تتوب شوف الحديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل وعلا في الثلث الاخير كل ليله وينادي ربنا اللي بينادي عنك لك ان تتخيل انت اللي محتاج له وهو اللي بينادي عنك بالله عليك حاجه ما تخليش واحد يستحي من ربنا فكرت مره في المعنى ده بقى انا اللي محتاج له نفسي يغفر لي نفسي يرزقني نفسي يعافيني نفسي يشفيني نفسي ينجح ولادي نفسي يشفي امي نفسي يرحم ابويا نفسي نفسي نفسي ورغم ذلك هو اللي بيقول لي نفسك فيه عايز قوم اطلب قوم اطلب واللي انت عايزه هتاخده يا عبادي سبحان الله ينزل فينادي من يدعوني مين مين عايز يدعو محدش عايز حاجه من يدعوني وهديله بسرعه بفعل التعقيد والسرعه فاجيب من يسال من يدعوني فاجيب من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له والسؤال ده مش هيتقال مره واحده يا شباب مش هيتقال مره واحده هيتكرر من ملك الملك وملك الملوك مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وألف لحد ما يندم صلاة حتى لو أدى لصلاة الفجر عندها فقط ينقطع هذا السؤال سبحان الله مين اللي بينادي على مين رب كريم ودود رحيم غني عنا لا يحتاج الينا سؤال ايه ينادي علينا ساعتين ثلاثه رب ينادي على عبد ودود ولا مش ودود ودود والله اين تجد مثل هذا الاله الرحيم الكريم اوعى بعد ده كله لسه تكون عندك سوء ظن بالله لا يمكن يكون في حد عنده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى ده انت لو مليت الدنيا كلها سلوك وخطايا بمجرد ما تقول يا رب ماليش غيرك ماليش غيرك اول ما تقول يا رب تلاقي ربك عز وجل من فوق سبع سماوات بيقول لك لبيك عبدي لبيك عبدي قد غفرت لك والله يا شباب احنا نستحق الرحمه كلها لكن يعني احنا عندنا كده بس يقين في ان ربنا ان شاء الله هيرحمنا لكن احنا نستحق والله ما نستحق ولا اول واحد فيكم ما يستحقش لكن عندنا يعني عندنا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى اول ما تقول بقى الذنوب دي كلها بعد ما نحارب ربنا بكل المعاصي دي اول ما قلنا يا رب يقول لي لبيك عبدي انا يقول لي لبيك عبدي ليه انا مين؟ اسوء ايه في هذا الكون؟ ولا حد ملائكه كرام مطهرون منزهون عن اي نقائص ومع ذلك منهم من يسجد لله منذ ان خلق والى ان تقوم الساعه واول ما يقوم حينما ينفخ في الصور يقول سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا بامانه ما عصاش ربنا ابدا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ومع كل ده يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك امال احنا بقى هنعمل ايه؟ شوف احنا كنا بنعمل ايه قبل كده ولسه بنعمل ايه ولسه هنعمل ايه ومع ذلك شوف حب ربك ليك لبيك عبدي وبيتك عبدي شوف شوف شوف التحكم بقى شوف الود ودود لبيك عبدي قد غفرت لك يا سلام وبعدين مش كده بس مش هيغفر لك وبس ده كمان هيبدل ذنوبك والاثام اللي انت بارست بيها ربنا هيبدلها لك حسنات مين يعمل كده؟ مين يعمل كده يا شباب؟ الا الله سبحانه وتعالى شوف لك ايه الا من تاب او يحبك شوف قدرك عند ربنا ده ازاي ما هو خلق اباك بيديه واسجد له ملائكته سبحانه وتعالى ده قدرك عند ربنا سبحانه وتعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات تخيل ان الشيطان الشيطان يقسم على اخوانك ومالك الملك يقسم على انه سيغفر لك تخيل حديث رواه احمد باسناد الحسن قال الشيطان وعزتك يا رب لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم ربك يقول ايه؟ هسيبك عليهم يعني بتعمل اللي انت عايش فيهم حتى يميز الطيب ابدا ما يسيبكش ليه ابدا لا يسلم عبده لعدوه ابدا شوف حبه ليك قد ايه؟ تعرف انت تحب ربنا ربع الحب اللي هو بيحبه لك والله ما تعرف بقول لك والله ما تعرف لو تعرف قد ايه ربنا بيرحمك قد ايه انت بتبقى قايم من الذنب وبتبارز ربنا بالذنب وخايف من اعين الناس ومش خايف من عين الله ومع ذلك بيسترك وبيدريك عن اعين الخلق وبيرحمك ولما تقول له يا رب يقول لك قد غفرت لك وتثبت تاني وتستحي من الناس وما تستحيش منه ورغم ذلك تقول له يا رب مره ثانيه بيسترك وثالثه ورابعه وعشره و1000 و2000 و100000 ازاي ما تحبوش سبحان الله شوف النبي عليه السلام بيقول ايه؟ وصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم اذنب عبد ذنبا اي عبد اذنب ذنبا فقال رب اني عملت ذنبا فاغفر لي فقال جل وعلا علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي يا سلام ولذلك من اعظم شروط قبول التوبه ان انت تعلم يقينا ان ما حدش يغفر لك الا الله سبحانه وتعالى الى ان قال في المره الرابعه فليعمل عبدي ما شاء ايه معنى الكلام ده؟ الحديث اللي بيحط الناس على الذنب ابدا بيحطهم على التوبه بعد الذنب ما دمت انت غصب عنك بتقع في الذنب ده بالذات وبعدين بتتوب وتقع غصب عنك وتتوب توب الى الله عز وجل وسيقبل منك توبتك فليعمل عبدي ما شاء فالشيطان بيقول وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال جل وعلا وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا يا سلام الشيطان يهويك والرب يغفر لك الشيطان يوقعك وربك يقيمك سبحانه وتعالى إذا هتوب إليه يا شباب ناويين يتوب ولا مش ناويين؟ ناويين إن شاء الله دلوقتي نلحق نفسنا دلوقتي محدش عارف يمكن لما تنوي ان انت تتوب لله تقول يا رب انا تبت خلاص انا بعلمها توبه وان شاء الله استقبل شهر رمضان بقلب ثاني بروح ثانيه بعزيمه ثانيه ان شاء الله اعمر الشهر ده بالقيام والصيام والقراءه في القران والاستغفار والانفاق يمكن تموت الليل تبعث على نفس النيه يبعث كل عبد على ما مات عليه ولكل امرئ ما نوى فازاي من سأل الله الشهادة الصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش بالنية تعلموا النية في إنها أبلغ من العمل يبقى هنتوب الليلة يا شباب ويا أخوات وهنحسن الظن بالله سبحانه وتعالى عيش معايا قلبك كده مع الحديث ده بس بعد ما تصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم حديث عند التلميذ باسم حسن وقلنا ألف مرة لكن عايز تعيش الليلة كده مع راسك كده نفسي أعيش معاه ربنا بيقول إيه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي قلت لك قبل كده ان هو صبر لك كلمه يا ابن ادم ما قالكش يا مسلم ما قالكش يا عبد الله ما قالكش يا مؤمن لعله واحده عشان تعرف يقينا ان اباك ادم عليه السلام وانت مش افضل منه حد فينا افضل من ادم عليه السلام طبعا لا ورغم ذلك اباك ادم فايه عصى ربنا فلما تاب ربنا تاب عليه ومش كده وبس يا شباب ده اداله الكلمات اللي هيتوب بيها كابتن كده ربنا علمه الكلمات التي يتوب بها الى الله عز وجل يا سبحان الله شوف البر والرحمة سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني شوف رجوتني دي ما ينفعش دعوتني من غير رجوتني رجوتني أحسنت ظن بي علمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا سبحانه وتعالى بالك؟ يبقى أنت رجوتني يبقى إن شاء الله غفرت لك هي النتيجة غفرت لك إيه؟ ذنوب إيه؟ البنت اللي كنت ماشي معاها ولا الشاب اللي قلبك كان متعلق بيه؟ ولا الدخان اللي لحد النهارده مش قادر تبطله ولا الخمره اللي لسه لحد النهارده مش قادر تسيبها ولا ولا ولا معاصي كتيره وقعين فيها يا شباب لكن سبحان الله ربنا بيقول لك غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي طب يا رب ده الذنوب اكتر من كده اكتر اكتر بكتير يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني وثم دي تفيد التعقيب مع التراخي بقالك 20 30 سنه في معاصي طول الليله هيتوب عليك شديت ثم استغفرتني برضه غفرت لك على ما كان بك ولا بالي لا يا رب ده في ناس اكتر واكتر واكتر مهما بلغت ذنوبك فذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمه الله وسعت كل شيء يا ابن ادم لو اتيتني بغراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا اتيتك بغرابها مغفره يا سلام قول يا رب دي اخر فرصه ربما من اخر فرصه دي فاتمنى ايمان انا هتوب لنفسي وانت امان يا رب وانا بروح للصديقه في التوبه يا رب ايمان للناس ووفقني ان اكون من اهل الش... من اهل الصيام من اهل القيام من اهل الصدقه من اهل القران وفقني الشهر ده انام ده كله طاعه ولو قدرتني لموت قدرني لموت في الشهر ده شديد نعم جديد ربنا يقبل بيها سبحان الله تحضروا هنا قصه قلناها قبل كده قصه رجل كان عنده يعني شاب صغير او ولد صغير كان عبدا مملوكا الراجل ده كان ليل ونهار قاعد مع الشله بتاعته على معصيه الله عز وجل كل يوم على شرب الخمور وعزف العود واخد بالك كل يوم على اليوم فبعت الغلام الصغير بتاعه قال له روح خد اربع دراهم اهي واشتري لي فاكهه عشان نقدر ايه ناكل الفاكهه جنب ايه جنب الخمر قال له حاضر فخرج الغلام ده كان مؤمن كان متضايق جدا من الحادثه دي فهو ماشي وجد العالم العابد منصور ابن عمار رحمه الله رحمة وسعة لا واقف يا شباب على طرف الطريق أو على ناصية الطريق فبيقول من يعطي هذا الرجل أربعة دراهم وأدعو له أربع دعوات ده واحد فقير واقف جنبه حاله كده يعني بائسا فقال حد يديله أربع دراهم وأنا أديله أربع دعوات قال له والله فرصة راح الغلام يديله أربع دراهم فمنصور بن عمار قال له عايز ايه؟ قال لي قال له اربع دعوات قال له هي؟ قال له اول حاجه ان ربنا يخلصني من سيدي لانه بيعصى ربنا فنعم الدعوة الثانية قال له ان ربنا يخلف عليها الدراهم ان شاء الله ارجع له غيرها فتعالى قال له الدعوة الثالثة قال له ان ربنا يتوب على سيدي فيترك الخمر والغناء فتعالى قال له الدعوة الرابعة قال له ان يغفر الله لي ولك ولسيدي ولجميع الحاضرين يا سلام فدعا رجع الغلام دخل على سيده قال له فين الفاكهه واتاخرت ايه؟ قال والله وجدت منصور بن عمار هذا الرجل العابد فاديته اربع دراهم لقيته بيقول من يعطي هذا الرجل اربع دراهم واديله اربع دعوات قال له طيب تعالى قال له تعالى قال له اديته اربع دراهم قال له اديتهم قال له تعالى بايه؟ قال له طلبت منه انه يخلصني منك فقال له خلاص انت حر لوجه الله الدعوه الثانيه قال له ان ربنا يخلف عليها الدراهم قال له ادي 4000 درهم هديه من الله قال له دعوة كذا قال له أن يتوب الله عليك قال له تب إلى الله عز وجل على يديك قال له دعوة رابعة قال له أن يغفر الله لي ولك ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين فقال له سيده أما هذه فله وليست لي لله فنام هذا الرجل في تلك الليلة فسمع مناديا ينادي عليه يقول أما إنك فعلت هذا من أجلنا أتظن أن لا نفعل ما سبحان الله أتظن أن لا نفعل ما علينا قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين يا من يرانا في الضمير ويسمعه يا من يرانا في الضمير ويسمعه أنت المعد لكل ما يتوقعه يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمعه ما لي سوى فقري إليك وسيلة فمن افتقار إليك فقري أدفعه ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فبالافتقار إليك فقري أدفعه ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرعه وما الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنعه حاشا لجودك أن تقنط عاصيا حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسعه ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطعه يا سلام اسمع الكلام حبيبك بقى وصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاثة أيام ثلاث أيام قال لنا يا جماعة قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله اوعى اوعى تموت إلا وعندك حسن ظن بالله خلي عندك حسن ظن بالله والظن بك يا رب انك هترحمني ظن بك هتدخلني الجنه ومش اي جنه انا عندي ظن وعندي حسن ظن بك يا رب انك هتدخلني الفردوس وهتجمعني بالنبي وهترزقني لذه النظر الى وجهك سبحانه وتعالى كان في واحد اسمه سليمان التيمي رحمه الله رحمه واسعه لما حضرت الوفاه شباب كان ابنه فقال له يا بني حدثني باحاديث الرجاء لعلي ان القى الله وانا حسن الظن بالله. يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم خير بين ان يجعل الله عز وجل له جبل الصفا ذهبا وبين ان يفتح لامته باب التوبه والرحمه فاختار النبي باب التوبه والرحمه. عرفت انت بدات تعمل النبي؟ تعرف تحب النبي كده صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند صحيح اسمع لكلام حبيبه عن ابن عباس قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك ان يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك قل يا رب خلي الجبل الصفا ده ذهب واحنا نؤمن برسالتك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال النبي وتفعلون لو ربنا خلى الصفا ده ذهب هتؤمنوا؟ قالوا أشهد فدعا ربه عز وجل فأتاه جبريل فقال إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أن أصبح لهم الصفا ذهبا فعلت فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين أنت شفت الآية بقى خلاص فمثال ربنا بعت سيدنا جبريل للنبي عليه السلام بيقول له لو حبيت هخلي لك السفر ده يبقى ده بس بشرط لو واحد فيهم بقى من قريش كفر بعد كده هعذبه عذاب لا اعذبه احدا من العالمين وان شئت فتحت لهم باب التوبه والرحمه فقال صلى الله عليه وسلم بل باب التوبه والرحمه فباب التوبه والرحمه كان اغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذهب والفضه خدت بالك لو تبت النهارده هيبقى أهلا من إنك أنت تكسب النهاردة مليون كيلو ذهب لأن أنت لو تبت النهاردة ممكن تخش جنة هتلاقي ويبعث العبد على ما مات عليه تبت ومت خلاص يقينا بحسن ظن بالله ومن مات على شيء بعث عليه ومن حسن حظ الأمة ومن حسن قدر الله لهذه الأمة إن ربنا وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضيه في أمته ولا يسوء أبدا حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس الأمة شوف قد إيه النبي بيحبك شوف قد إيه النبي ضحى عشانك اتعذب اتأذى انضرب اترمى التراب على رأسي وضع سنة جزور على ظهري انكسرت رباعيته شق جبينه نزف الدم الشريف على وجهه كل ده عشان انت تبقى موحد بس شوف ايه تخيل بقى بعد كل اللي عمله النبي لما يجي النهارده ويشوف الامه احوالها عامله ازاي تخيل مدى الحزن الذي ينزل على قلب النبي هي دي امتي هم دول اللي انا تركتهم على المحجه البيضاء هم دول اللي اعطوهم الكتاب والسنه اللي قلت لهم فيهم تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنتي هم دول اللي انا مديهم معاد على حوضي عشان يشربوا من يدي شربه هنيئه مريئه لا يضمعون بعدها ابدا وبعدها خدهم ودخلهم الجنه لا مش معقوله دي تكون امتي لا شوف قد ايه انا عليه السلام فتذكر قول ابراهيم عليه السلام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ثم تذكر قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وبكى النبي بكى عشان مين؟ مش عشان نفسه ولا عشان أسرته ولا عشان قبيلته بكى عشان قومته شو قد إيه؟ فبكى النبي وقال يا رب أمتي أمتي ما قالش فيه آل بيتي ما قالش بنتي ما قالش زوجتي قال أمتي أمتي فبكى النبي فجاءه جبريل عليه السلام أرسله الحق جل وعلا انزل إلى محمد وسأله ما الذي يبكيه وهو أعلم سبحانه وتعالى فقال يا رسول الله ما الذي يبكيه قال أمتي يا جبريل فعاد جبريل إلى الحق جل وعلا فقال إنه يبكي من أجل أمتي فقال ارجع إليه وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك أبدا أبدا لا يمكن سمعت ايه؟ فالناس يوم القيامة الأمم يوم القيامة أنتم توافون يوم القيامة سبعون أمة سبعين أمة يوم القيامة يعني في غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم 69 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وأكبر دليل على كده إن أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 120 صف كما جاء ذلك في الحديث الصحيح أهل الجنة 120 صفا 80 منها من أمة الحبيب و40 صف من 69 أمة شفت قد ايه قدر الامه دي؟ شفت قد ايه قدر الامه؟ يعني تلتين اهل الجنه من امه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده يا شباب داخلين على رمضان اللي عايز يتوب يتوب ومش عايزين نيأس حد ولا نقنط حد من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، اي شاب جاي يتوب اللي لازم يقول له يتوب. توب ما تخافش. هيغفر لك هيغفر لك يغفر لك هيغفر لك. واي وقت نفسها مره تلبس حجاب البسها. وربنا كده. لابسه حجاب بسيط عايزه تتقدم يا ريت يبقى ربنا يجزيك عنها كل خير. عايز اكتب ملايين اسمهم توب لذاتي لو تبت لذاتي يقينا ان شاء الله بحسن ظن بالله ربنا هيكرمنا جدا خدت بالكم سبحان الله من ضمن الثلاثه اللي احنا بعناهم في اول الدرس النهارده شاب عنده 20 سنه شباب اول مره شابين منهم ماتوا بس منهم شاب عنده 20 سنه كان مسافر وهو راجع من العين السخنه كان راكب مع بعض الشباب سبحان الله انقلبت بيه السياره كلهم عاشوا الا هو مات سبحان الله 20 سنه امه وابوه كانوا في ساحل الشمال سمعوا الخبر وهم راجعين ده ابنهم الوحيد ده ابنهم الوحيد سبحان الله شوف شوف المنظر المأساوي شوف قد ايه الدنيا ما تسويش حاجه شوف قد ايه في لحظه واحده ممكن تفارق كل احلامك ممكن تفتل كل حاجه في لحظه وتتنهد من صحتك فيروس صغير ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين فيروس صغير يهد جبل جبل يمكن مش قد ايه معاك فلوس صفقه واحده تبقى على الغلط ما يحتاجش حاجه خالص فدي عندك العزوه الولاد كلهم ممكن يروحوا في لحظه فما تعتدش الا بالله وتوكل على الحي الذي لا يموت كله يموت الا الله كل شيء هالك الا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك في الجلال والاكرام شاب راجع من السفر وامه وابوه راجعين من السفر يوصل لهم التليفون ابنهم مات تخيل ابنهم الوحيد ما شافوهوش غير هم رايحين يصلوا عليه صلاه الجنازه ما شافوش حاجه حتى ما قدروش يودعوه ما لحقوش يودعوه يوم الواحد شوف الدنيا ما تسويش حاجه ازاي فمش عايزين يأس حد لوحده في ربنا الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا شاب صغير ممكن يموت محدش عارف واكثر اللي بيموتوا اليوم دول شباب عشان تبقى عارف وعبرك ان ما حدش يقول انا لسه صغير طب اعيش حياتي طب اتمتع سنتين ثلاثه وبعد كده بقى على دول مش هتلحق مش هتلحق ممكن ياتيك ملك الموت وانت على معصيه الحق نفسك بذاتك توب للناس اوعى اوعى تيأس حد من رحمه الله النبي حذرنا من كده يا شباب حديث رواه احمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم كان رجلان في بني اسرائيل متوافيان فكان احدهما مذنبا والاخر مجتهدا واحد فيهم كان مسلم والثاني كان مجتهد جدا في طاعه ربنا فكان المجتهد يمر على المسلم فيقول له ايه ابصر ابصر عليه يعني بطل بقى المعاصي دي طبعا هذه دعوه شديده انما الدعوه الرحيمه ايه يا اخي مهد له قول له كلمتين كده جمال يعني طبطب عليه طيب خاطره قول له كلمتين كده كويسين وبعدين ادعوه قول له انت عايش بعد كده فكان يقول له ابصر في يوم من الايام راها على ذنب فقال له ابصر فقال له مسلم خليني وربي تملك بيه اوعدت علي رقيبا فقال له المجتهد والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه حتى راوي الحديث دوت ابو هريره بيقول ايه؟ يقول والله لقد قال الرجل كلمه اوبقت عليه دنياه واخرته ضيع نفسه الدنيا واخرته انت تتألى على الله وتقول فلان ده ربنا مش هيغفر له فلان ده ربنا مش هيرحمه فلان ده مش هيخش الجنه انت مين؟ انت رب ولا عبد؟ انت عبد اللي يقول كده مين؟ الرب سبحانه وتعالى لا تتألى على الله فما الاثنان الاثنين مات المسلم والمجتهد فجمع عند الله عز وجل فقال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا كذلك اذهبوا به إلى الله ثم امر بالمذنب ان يذهبوا به الى الجنه خد بالك اوعى تيأس حد من رحمه ربنا روايه ثانيه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان فاني قد غفرت لفلان واحبطت عملك اوعى اوعى تحكم لحد ان هو من اهل الجنه ولا تحكم على فلان من اهل النار وده من عقيده اهل السنه والجماعه ألا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار لو شفت واحد مسلم واحد واقع في معصية على طول في ساعتها شريك قدام عينيك افتكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا اوعى تفكر ان انت اتولدت مقطوع بالله نزلت يعني في الدنيا ديت ملتحي وما شاء الله وبتستعمل الصلاه وبتصلي قيام الليل وتقرا ما تسيبش كده يا وقعنا في ذنوب ومعاصي ويا ما لسه بنقع في ذنوب ومعاصي ربنا يسترنا وياكم ويغفر لنا وياكم هتلاقي في النهايه يا اي حد مسلم على طول بذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل لكن عايزين نقول كلمه يا شباب برضه عشان تبقى المساله منضبطه ما نخشش بقى في الارشاد عايزين نقول ان حسن الظن مبني على حسن العمل ما ينفعش حسن الظن من غير حسن عمل يعني ما ينفعش واحد يقول لي انا حسن الظن بالله طب بتصلي؟ لا ما بصليش طب بتصوم ولا انا اصوم طب بتقرا القران ولا عمري فتحته يبقى ده حسن ظن ولا غرور؟ ده غرور صح ولا في فرق كبير جدا يا شباب بين حسن الظن وبين الغرور بالله سبحانه وتعالى فالمؤمن بيحسن ويجتهد ويجود عمله ويخشى ان لا يقبل ولكن عنده حسن ظن بالله ان ربنا هيقبله خدت بالك حديث جميل قوي رواه الحاكم باسناد حسن أمنا عائشة في يوم من الأيام قرأت قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فبتسأل النبي صلى الله عليه وسلم بتقول يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون هم دولت فقال لا يفلت الصديق بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم خدت بالك فالمؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت اصل جبل يوشك الجبل ان يقع فوق راسه والمنافق يرى كذلك الذنوب التي فعلها كانها ذباب جاء على وجهه فاشار اليه هكذا وهكذا هكذا اول ما تعمل ذنب تحس ان الدنيا دائم عليك تحس ان انت مخلوق مش طايق نفسك نفسك تتوب خايف ان ربنا ما يقبلكش فمزاج على طول بتوب ساعتها اما المنافق تمر عليه ذنوب وذنوب ويحدث الناس ويغتاب المسلمين ويوقع ما بينهم من نميمه وعامل وعامل حاجات كتيره كل دوت وهو مش واخد باله من ذنوبه فعلامه حسن الظن يا شباب ان انت تعبد ربنا بالخوف والرجاء ترجو ما عند الله عز وجل وانت تعتقد يقينا يقينا ان انت مهما قدمت من اعمال ومهما تقربت الى الله عز وجل بصلاه بصيام بحج باي حاجه ان انت لن توفي ولن توفي الله عز وجل حقه من العباده ومش هتخش الجنه بعملك اوعى تفكر كده نفض يديك من عملك وان جودته وحسنته ده بيها كده حبيبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم إلى أحسن منك في الصحيحين لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وبعد يعني أنا ده النبي بيقول عن نفسه بيقول أنا نفسي مش هخش الجنة إلا برحمة الله طب تقول لي لا طب نجمع إزاي بين الحديث ده وبين قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هيبقى مش بقول أنا بقول كده خش الجنة بأعمالك قلنا ابتداء السببية وليس ابتداء العوض يعني ايه بقى السببية يا شباب؟ يعني ادخل الجنة بسبب ان انت خدت بالاسباب دخول الجنة لوحدها ان انت عملت العمل الصالح انما بقى العوض حاجة ثانية بقى العوض معناها ان العمل ده يساوي دخول الجنة لا ما يساويش صح ولا لا؟ لو جبت نعمة واحدة من نعم ربنا عليك نعمة واحدة بس وحطيتها في الميزان وحطيت عبادتك كلها في الكفة لرجحت تلك النعمة وإن تعودوا نعمة الله لا تحصون سبحان الله طب لو ربنا قبل منك عملك فبرحمة الله مش بجدعنتك انت ولا بشرتك والله ده برحمة الله سبحانه وتعالى شوف قد ايه النبي كان بيخاف من ربنا ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند الترمذي الاستاذ حسن اني ارى ما لا ترون أنطت السماء وحق لنا ان طلت ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك ساجد او راكع والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لو تعرف ان النبي عرفنا لو تعلمون ما اعلم هنعمل يا رسول الله لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا ولخرجتم الى الصعوبات الصحراء تجأرون الى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ده لو تعرف لما تعرف في عند ابي داود بسند صحيح عن عبد الله بن الشخير انه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قائما يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صدر النبي طالع منه صوت غليان غليان على الإبن وهو بيغلي بالمية صوت غليان من شدة البكاء من خشية الله صلى الله عليه وآله وسلم يا سلام شوف قد إيه النبي عليه كان خوف من ربنا وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم أما إني لأخشاكم بالله وأتقاكم له أكثر واحد بيخاف ربنا هو النبي صلى الله عليه وسلم وازاي بيخافش من ربنا وهو يعلم ان المولى عز وجل قال كما عند ابي معين في الحليه بسند الحسن ان المولى عز وجل قال وعزتي وجلالي لا اجمع لعبدي امنين ولا اجمع عليه خوفين ان هو امنني في الدنيا اخفته يوم اجمع عبادي وان هو خافني في الدنيا امنته يوم اجمع عبادي خدت بالك خاف ربنا هيأمنك يوم القيامه هتضطر وتتجرأ على معصيه ربنا هتخاف يوم القيامه وخوف يوم القيامه ربنا عارفين وعارفينكم من خوف يوم القيامه خوف يوم القيامه ما بعد خوف هو ده خوف الحقيقي هو ده خوف الحقيقي لما النبي يقول لك ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من من 70 جزءا من نار جهنم والحديث رواه مسلم في روايه احمد بسوره السعديه يقول صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 100 جزء روايه جديده 100 جزء نار الدنيا اللي بتسيح فيها حفيظ الصلب جزء من 100 جزء من نار الاخره وده ايه؟ ده النار مش بوديان نار في بوديان مخصوص ربنا يعرفك تخيل بقى لما تبقى في يوم القيامه وتلاقي النار جايه من بعيد كم بلد بيقولوا يا شباب لها 70000 زمام فيها 70000 سلسله مع كل سلسله واحده 70000 ملك ومع ذلك تكاد جهنم ان تتفلت منهم تصفر ظفره فكل الملائكه اللي شايفينها ينزلوا على الركب وكل الانبياء ينزلوا على الركب حال الخلائق يبقى حال ايه؟ النبي ما ذكرش ليه؟ لانه بيقول لك اذا كان الملائكه اللي ما بيعصوش ربنا نزلوا نزلوا على الارض فدي على ارض على ارض المحشر مش قادرين يتحملوا الصبر دي والانبياء الذين لم يعصوا الله عز وجل نزلوا على الارض مش قادرين يتحملوا والكل يقول اللهم سلم سلم امال احنا نعمل ايه؟ افهم بقى اللي شوف الحال ده عامل ازاي؟ فعز ده كله فبذلك ربنا يامنك يأمنك لو أنت خفت هنا هيأمنك هناك بدل ما تقف خمسين ألف سنة ربنا هيجعل يوفك يوم القيامة كما بين صلاتي الظهر إلى العصر بوعد الصادق مصاب عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كله يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شدة استحضار علامة مريم سبحان الله هو ليه النبي وده يفسرنا بقى قول سيدنا حنظلة كما عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين إيه كأن رأي عين؟ يعني كان بيكتر يذكرها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف ليه؟ مفيش حاجة هتظبط قلبك إلا حاجة واحدة إن أنت فعلا تستحضر مراقبة الله وتستحضر إن في يوم آخر هتنزل فيه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار نعمل يا رسول الله فاتقوا النار ولو بشق تمره سيدك عمر في يوم الآن ماشي لا أعرابي يقرأ الله جل وعلا والطور وكتاب مسطور إلى أن وصل إلى قول الرب المقبول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فنزع أرض لمين؟ فاروق الأمة فاروق الأمة الشديد حتى ينزع الأرض يسقط ويقول قسم حق ورب الكعبة ويبكي قسم حق ورب الكعبة فيعوده الناس يزوره الناس شهرا كاملا لا يدرون ما فيه يا سلام قد ايه القلوب الحيه لو عرفت ربنا صح هتحبه صح هتخاف منه صح هترجوه صح هتحسن الظن بيه صح لو حبيت تعرف حقيقة ظنك بالله هتعرف الكلام ده في موضعين يا شباب أول موضع عند النعم وثاني موضع في البلاء عند النعم وعند البلاء عند النعم ربنا بيرزقك بناء وفلوس وصحة بتعمل بيها ايه؟ لو عندك حسن ظن بالله هتنفق لو عندك حسن ظن بالله هتتصدق هتعمل كل الخير ليه؟ لأن عندك وعد من الله عز وجل لو عندك حسن ظن هتكون على يقين ان ربنا شديد يعني حينما يعد الانسان وعدا فانه منجز له ما وعد ربنا وعد قال لك ايه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اذا تنفق ما تخافش سيدنا النبي عليه الصلاه يقول يا بلال انفق ولا تخشى من العرش اقلاما ويقول لاسماء يا اسماء انفقي ولا توعي فيوعي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك اوعي تعدي طلع ما تعديش مالك ما قدمت ومال الورثه ما اخرت وما لك من مالك يا ابن ادم الا ما اكلت فابليت او او لبست ف... ف... او لبست فافنيت او تصدقت فامضيت والمؤمن في ظل صدقات يوم القيامه والنبي بيحصل لك على كده كان عند التلميذ سند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليهم وقال ما كان يقصد النبي ايه هي يا رسول الله قال ما نقص مال من صدقه ما حصلش ومش هيحصل عندك حسن ظن بالله وعندك حسن ظن بصدق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هتنفق سيدك عبد الرحمن بن عوف اذكر له مشهد واحد فقط سيدك عبد الرحمن بن عوف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اتجدوا يا شباب 900 ناقه 900 كلام منين؟ من الشام من الشام واليمن عليها تجاره محمله بالتجاره والبضائع ثمن البضائع اغلى من ثمن الجبل هي 900 ناقه معديه من قدام غرفه امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها الغرفه يا شباب لا بالسيراميك ولا بالشان ولا اي حاجه السعاده ما هياش بالدنيا السعاده كانت معششه في بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيوت اصحاب النبي مع انهم ما كانوش لاقيين ياكلوا كانت السعاده معششه في البيوت والنهارده البيوت مليانه مليانة من أرقى الأثاث والحلي والمال والأشهى المطر يعني المأكولات والمطعومات وفاكهة الشتاء بناكلها في الصيف وفاكهة الصيف بناكلها في الشتاء ومتعة ما بعدها متعة والسعادة اتأخرت إلا عند من رحمه الله خدت بالك ليه؟ لأن الإيمان هو الذي يجلب لك السعادة إيمانك بالله هو الذي يجلب لك السعادة فعبد الرحمن بن عوف لما النوق ديت الجبال بتاعته عدت من قدام غرفة أمنا عائشة فاهتزت الغرفة كادت إنها تقع فأمنا عائشة خطت فين؟ قالوا لها هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف فتبسمت وقالت أجل هذا الذي يدخل الجنة بماله مش معنى كده ان عبد الرحمن بن عوف مش هيخش الجنة إمام لا إمام يعني لأن كان سمع مدارسة عبد الرحمن بن عوف كان بينفق كتير جدا فلما وصلته المقالة مع إن عبد الرحمن بن عوف من عشر المبشرين بالجنة واسمعها صراحة من النبي صلى الله عليه وسلم إن قال كده أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة قالهم قالهم باللفظ بالاسم العشر كم من ضمنهم وعبد الرحمن بن عوف في الجنة بس حد يجدد السماع مرة تانية عايز تسمع البشرى مرة واثنين وثلاثة طب ممكن واحد يقول لك ايه؟ خد بالك انت نجحت في البكالوريوس كده معقولة؟ اللهم لك الحمد يجي واحد يقول لك ايه؟ ألف مبروك ده نجحت الحمد لله واحد ثالث يقول لك مش انت نجحت أيوة الحمد لله فرحان مع ان العلم اتخرج بس كل ما بتجدد البشرى كل ما بتبقى فرحان فرح وقال لها يا أمنا أنت التي أنت التي قلت كذا وكذا فقالت أجل فقال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله 900 مرة شباب تساوي النهاردة الواحدة تساوي عربية شرقية صحيح والله تخيل واحد النهارده تاجر كده مسلم والنهارده يقول انا متبرع ب 900 عربيه شبح متحمله بالبضايع كلها لله. حد صدق الكلام ده؟ لكن ممكن يحصل بس يعني حاجه صعبه شويه. فايه؟ المهم كان التجار بقى قال لك عوف سمعنا انه قد جاءتك تجاره من اليمن ومن الشام قالوا ماشي قالوا له تبيع قالوا له ابيع ده عايز اشتري قالوا له نشتري بضعف الثمن قالوا له طب بضعفي الثمن قال لهم برضه لا قالوا له بخمسة أضعاف الثمن ولا نعلم تاجر من أهل الجزيرة يعطي أكثر من ذلك قال لهم لا وفر عن نفسهم أنا لقيت اللي بيعطيني أكثر من ذلك وبعته بخمسة فلوس جنب وأرض مين؟ قال لهم بعت ب 700 ضعف وخدت قال لهم مرض قالوا له بعت لمن؟ قال لله جل جلاله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فواحد منهم قال له كلمة عجيبة أوي أنا طب كنت تصدقت ب 200 ناقة وسبت باقي الولاد استقبلهم برضه سبب ماشيين كده اتمتعهم قال ماذا أصنع؟ هي دي حسن صنع ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله عز وجل علينا عشر أضعافها في آخر اليوم. عندك يقين؟ كان واحد من السلف لا أذكر اسمه ده كان لما يجي يروح يقبض مال اخواننا من بيت مال المسلمين كان بيقول لك كان ياخد المال دوت وطول ما هو ماشي من بيت مال المسلمين لحد بيته يفضل يتصدق على الناس يوسع يوسع يوسع يوسع لحد ما يوصل البيت يروح البيت يلاقي المال زي ما هو كان حاجه غريبه قوي ابن اخته حب يقلده قال له يا خالد انت بتعمل ايه؟ قال له والله بعمل والله بتصدق بكل المال ارجع عليه زي ما هو قال له خلاص انا كمان هعمل كده فهمتني؟ فراح قبض الفلوس ايه؟ البنك مال المسلمين. وراح طول ما ماشي عمال قلت 5 دراهم وانت 3 دراهم وانت شريط كاس وانت ما تحكموش عليه خد يا عم. المهم موسى عليه السلام لما فرعون كان عايز يقتل كل ذكور بني اسرائيل وسيدنا هارون اتولد قبل موسى عليه السلام بسنه هتلاقي في السنه اللي اتولد فيها هارون كان فرعون قال لك خلاص السلام ما نقدرش عشان الذكور كلهم هيخلصوا والقبط هم اللي هيخدموا بقى فقال خلاص نعفو سنه ونقتل سنه السنه اللي كان فيها العفو اتولد فيها مين؟ هارون عليه السلام والسنه اللي كان فيها القتل اتولد فيها موسى عليه السلام يوم ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه يا سلام فاذا خفت عليه هو في سنك وبيرضع وفي حنانك فاذا خفت عليه فالقيني في اليم مين يتحمل الكلام ده الا لو كان عندها حسن ظن عالي جدا بالله وكان عندها حسن ظن بالله ان رادته اليك فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان رادته اليك وجعلوه من المرسلين سيدنا موسى لما هرب من فرعون هو والجنود ايه اللي حصل كان مع سيدنا موسى ثله من المؤمنين وصلوا للبحر الاحمر اول ما وصلوا هناك مين اللي وراهم فرعون والجنود ومين قدامهم البحر البحر هذا وفرعون ونراه تعمل ايه؟ قال اصحاب موسى انا لمدركون كانش في قلبهم ريحه اليقين في الله ابدا وفرق بينهم وبين اصحاب النبي كبير جدا اتصور افضل الناس جاءوا مع نبيهم اصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مش فاهم فقالوا لنا ايه؟ قالوا انا لمدركون سيدنا موسى بلسان اليقين والثقه في الله وحسن الظن بالله قال كلا في ايه؟ قال ان معي ربي سيهدينا يا سلام في ساعتها فالتعقيب والسمع عليه الفرق في ساعتها فاوحانا الى موسى ان اضرب البحر بايه؟ بعصا فانفلق كل بحر ده ينفلق عصا ايه ده؟ طب ما من غير ما يضرب البحر ما ينفلق ايه المشكله؟ لكن خد بالاسباب ايه المشكله؟ خد بالاسباب ابعد الاخذ بالاسباب لا يقبح في توكل العبد على الله لكن تاخذ بالاسباب وتعلم بنا أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحان الله فرق البحر انفرد فكان كل فرق قد دوز العظيم والأرض بقت يابسة عدوا هم كلهم وسط الناحية الثانية أول ما نام فرعون شغله البحر انقطع عليهم فرق سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار والحديث في الصحيحين ابو بكر يقول له يا رسول الله لو نظر احدهم وهم مشركين وسط الحد الغار لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا شوف يقين النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا يا سلام شوف حسن الظن بالله وكان فعلا هو ده اللي حصل اللي حصل ان الغار يا شباب لا كان فيه حمام ولا يمام ولا عنكبوت ولا اي حاجه الكلام ده خالص الوقت كله ضعيف وان كان حسنها الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه لكن الراجح من اقوال اهل العلم انها روايه ضعيفه الغار لو كان متغطي بالعنكبوت يبقى فين المعجزه؟ مفيش معجزه طب ما العنكبوت بنادى على النبي وعلى ابي بكر صح ولا لا؟ انما المعجزه الحقيقيه ان الغار مفتوح مفيش حاجه والغار ما كانش في الوش كان نازل لتحت للدليل على ذلك قول ابي بكر لو نظر احدهم ما قالش امامه قال تحت ايه؟ تحت قدميه الغار نزل لتحت سيدك النبي كان تحت وسيدك ابو بكر كانوا تحت والغار مفتوح والمشركين باصين لهم ومش شايفين هي دي المقصد خدت بالك سبحان الله سيدك ابو بكر رضي الله عنه حديث عن ابي داوود بن حسن لما راح والنبي ندب المسلمين بالصدقه راح ابو بكر تصدق بما في كل كل فلوسه سبحان الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ما تركت لاهلك واولادك شوف حسن ظنه شوف توكله شوف يقينه قال تركت لهم الله ورسوله تركت لهم ايه؟ الله ورسوله سيدنا عمر بن الخطاب شوف يقينه وتوكله وثقته في الله في يوم من الايام لما عمرو بن العاص رضي الله عنه فتح بلاد مصر كان في عاده سيئه جدا زمان عن اهل مصر وقد عاد الله عز وجل عنهم ولله الحمد ايه هي يا شباب؟ كان يجوا في شهر من شهور العالم كانوا يجيبوا جارية بنت جميلة بكر من أجمل البنات ويحلوها بقى من فوق لتحت بالذهب ويشتروها من أهلها مثلا ب 20000 جنيه ب 50000 جنيه أي فلوس يحطوا وزنها فلوس مش مشكلة ويرموها في النيل مكتفينها لحتى ما تنزل تموت عشان يرضوا النيل عشان النيل يرضى يطلع لهم ميه كانوا بيظنوا ان النيل لا يرضى ان هو يخرج لهم ميه الا اذا هم يقولوا الجاريه دي فلما جه عمرو بن العاص فتح مصر قالوا له كلام قالوا له احنا يعني عندنا عاده كده معينه وكان الحقيقه ايه كان في الوقت ده كان النيل اجدب وخلاص الميه نشفت واهل مصر هيموتوا خلاص وكانوا مجهزين نفسهم للرحيل خلاص فالمهم لسه هيعملوا الموضوع ده فبيستشيروا مين؟ عمرو بن العاص اللي هو لا ان هذا لا يكون في الاسلام ابدا وان الاسلام يشق بعضه كان اسلامه لما بعت رساله لامير المؤمنين عمر استشيره فبعت له رساله فبعث اليه عمر بن الخطاب قال لقد احسنت فيما فعلت ايوه صح والاسلام يشوف وقتك الكلام ده كله ايه في شرك بالله ان انت تعتقد ان الدين هو اللي هينفع لا ده رب المولى المولى عز وجل هو الذي ينفع ويضر سبحانه وتعالى فارسل الى عمرو بن العاص قال لقد احسنت فيما صنعت فاذا وصلتك رسالتي فستجد فيها بطاقه فالقيها في النار اول ما توصلك الرساله هتلاقي ايه كارت كده كارت ده حطه في النار بس وانتهت المشكله فوائد الكهف مكتوب عليه ايه؟ من عبد الله عمر بن الخطاب من عبد الله عمر بن الخطاب الى نيل مصر يا سلام سيدك عمر بيكلم مين؟ قال له بيكلم مين؟ ما هو شاف حبيبك وهو بيكلم الجبل صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم لما طلع النبي وابو بكر وعمر وعثمان فوق جبل احد الجبل فرحان مين فوقينا؟ النبي ومين تاني ابو بكر وعمر وعثمان يعني الهدى والسعاده بيتهز كان يخلص عليهم فلما ايه؟ اثبت احد اه كان عايزين اشرح بقى كده فمسك فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان شهيدان هم مين؟ عمر وعثمان رضي الله عنهم فسيدنا عمر قال من عمر الخطاب من عبد الله سيدنا عمر ليه؟ من عبد الله عمر بن الخطاب الى دين مصر اما بعد اسمع كلام حلو زي بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم من عبد الله عمر بن الخطاب الى دين مصر اما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري لو كنت انت اللي بتيجي كده يعني تبقى عامل كده وغمزان لا لا عايزين زمن كده مش عايزين ميه وان كان الله عز وجل الملك القهار هو الذي يجريك فنساله جل وعلا ان يجريك يا سلام على الكلام اليقين يا سلام على الثقه في الله عمرو بن العاص رضي الله عنه رمى الولد مش عارف ايش لسه طالعين لقوا النيل ارتفع 16 متر في كده فصلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم هي دي التوحيد هو دي الثقه في الله فازاي ويكون عندك ثقه في الله ثقتك في الله وحسن ظنك في الله ينفعك الدنيا والاخره رايح تشتغل في وظيفه ظن بيك يا رب الوظيفه دي فيها طاعه عليك يا رب ما فيهاش لا خمور ولا مخدرات ولا اي حاجه فيها معصيه ليه ظن بيك يا رب انك توفقني اكل لقمه عيش حلال رايح تتجوز اخت ظن بيك يا رب توفقني باخت صالحه اخت فاضله ظن بيك يا رب توفقني باخ فاضل رايح تعمل اي حاجه ظن بيك يا رب ظن بيك يا رب احسن ظنك بالله وربنا قال كده انا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء ظن بيك يا رب ما تعذبنيش في القبر ظن بيك ما تعذبنيش في النعم ظن بيك تدخلني جنة ظن ظن ظني لحد ما توصل للفردوس الاعلى ربنا يجمعنا في الفردوس الاعلى اخر قصه نختم بيها قبل ما نخش في اخر عنصر قصه حاتم الاصم رجل من خيرة العباد رحمه الله رحمه واسعه هذا الرجل في يوم من الايام وكان من الفقير جدا حب ان هو ايه يروح للحج كان نفسه قد الفريضه فعنده اولاد كتير جدا يعمل ايه راجل فقير وعنده اولاد كتيره لكن كان على عينهم الحمد لله لا كان في بقى تاشيرات ولا كان الحج 65000 جنيه ولا تنزل هيبتون مكه ولا ما كانش الكلام ده خالص كان ياخد الناقه ويشرب واخد بالك فازاي عليها دول بس شويه اكل وشويه شرب ويركب الناقه وبسم الله توكلت على الله ربنا يبارك اللهم مش تعمل فكانت المساله حلوه كده وبسيطه وجميله يعني المهم فقال له لا انا عايز اروح الحج قال له لا ومن يأتينا بالطعام والشراب والنساء مش عارفين احنا نروح بالطعام عنده بنت بقى عندها حسن ظن بالله عندها توكل على الله قالت له يا ابانا والله ما علمناك الا اكانا وما علمناك رزاقا اذهب فان الله لن يضيعك يا عم روح ما تخافش خاف ليه؟ هو انت اللي بترزق ولا ربنا؟ ربنا اللي بيرزق روح ما تخافش طب بطل بقى اللي بينهم ايه؟ موجوده هنصبر الاولاد مش يا سيدي يوم واثنين الاكل خلص هم الاولاد جعانين فعملتهم ما شاء الله ما علمناك الا اكل طب ادينا بعض هنعمل ايه؟ ناكل بعض يعني فقالت خلاص ناكل طب اخش انت اللي اشتغل كده ربنا يكرمك ها وخلص الدعاء عايزين دعاء شديد كده في سوق ربيط طب ازاي؟ بالفيتامينات يعني المهم دخلت مع الدم بيقين وثقه وحسن ظن بالله شوف اهل الدعوه طلع على فوق سبع سماوات في نفس اللحظه مقادير الحق جل وعلا تجري في وقتها سبحان الله امير البلاد اللي في الغالب في الغالب ما بيمشيش الا فين؟ الطرق الواسعه صح لا؟ ودايما لازم يكون راكب ايه؟ الناقه او الدابه بتاعته او الحصان وحواليه حرس والكلام ده كله طب ازاي؟ لا يمشي في اليوم ده في السؤال اللي فيه حد من العصام يمشي في الحته دي واول ما يمشي ويعدي قدام بيت حد من العصام ربنا يلقي عليه العطش يعطش لازم تعطش طب الامير في الغالب بيشرب مياه معدنيه او يعني مياه حلوه يعني واخدين له ميه كده معاه من القصر لا ما يكونش معاهم ميه قال لهم عايز اشرب فلقوا بيت حاتم الاصابع بيت قناه بيت مفتوح فقالوا له عايز عايز لهم عايز اشرب قالوا خلاص دخلوا بيت حاتم الاصابع لقوا زير جابوا له كوز ميه اتفضل مسك الميه بيشربها ربنا حل الميه جوه الميه دي تبقى حلوه جوه لازم تحس انها حلوه فشيل فقط الله بيت من هذا؟ قالوا له بيت حاتم الاصابع قال اه هذا رجل عابد شوف سبحان الله كان معروف هذا رجل عابد قالوا له قال واين هو؟ قالوا ذهب إلى الحج قال وإن أولاده قالوا له بالداخل قال لعله تركهم إلى طعام ولا شراب فربنا ألقى الرحمة قلبه في اللحظة دي سبحان الله في ساعتها يا شباب عارفين زمان كانوا بيلبسوا ايه الدور كده طويل ويعمل حزام على وسطه وفي وسط الحزام ايه؟ حاطط لك سور الذهب هنا وسور الالماس هنا وفضه هنا وعمال مرشح نفسه كده ايه شويه سور كده فراح مطلع سور منهم وراح نتاها في البطار في الوسط كده في الفسح وراح بص للوزراء والجنود قال لهم من احبني فليصنع مثل ما صنعت حد يقدر ما يحبش يمين يا مع اول تشكيل وزاري كده ياخد فاهم ازاي؟ فراح كله بقى ايه اللي معاه اللي معاه ذهب اللي معاه فضه اللي معاه صفيح يعني هم لما فهموا وقال ايه رموا اللي معاه فانتهى بالضرب بالذهب والفضه ايه الحال اول ما شاف موضوع ايه ده ما شاء الله ذهب لولي حلولي المهم ايه فرحوا يعني بالك دخلوا بقى على اختهم ده بتعمل ايه؟ بتعيط هي إيه بنت شغاله معاك خير في البلد هو احنا نبكي انت تضحكي تضحكي هنا ايه المشكله؟ فقالت لهم لقد نظر الينا مخلوق نظره فاغتنينا فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا؟ يا سلام صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم فاحسن الظن بالله إخوان الشباب ما دمنا نعيش على التوحيد لله جل وعلا فأحسن الظن بالله واعلم يقينا لو متنا على التوحيد رحمة الله ستسعى لا محالة اسمع الحديث ده الحديث ده يعني من أجمل الأحاديث اللي ربما تكون تسمع النهارده لأول مرة حديث جميل جدا وكل أحاديث تانية هو عجبني حديث هو الحاكم الأستاذ حسن يقول صلى الله عليه وسلم وعايز أتنافس معاه الحديث ده يقول تحشر هذه الأمة أمة النبي عليه السلام على ثلاثة أصناف صنف يدخلون الجنة بغير حساب ربنا يجعلنا منهم وصنف يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة وصنف يجيئون على ظهورهم أمثال الجبال الراسيات ذنوبا فيسأل الله عنهم وهو أعلم فيقول جل وعلا من هؤلاء؟ فيقولون هؤلاء عبيد من عبادي فيقول جل وعلا حطوها عنهم الذنوب دي نزلوها من عليهم واجعلوها على اليهود والنصارى وادخلوهم الجنه برحمته فصبر حبيبي صلى الله عليه وسلم حديث ده من كتير الناس اول مره اسمعه حديث هو الحاكم لسنه الحسن لكن الكلام ده في الحديث ده لا ينفي ابدا ان بعض الموحدين الذين ماتوا وهم مصرون على بعض المعاصي فملك فهم في مشيئه الله ان شاء الله عزمهم ان شاء وان شاء عفى عنهم لكن لو قصدهم في النهايه طالما مت على التوحيد لابد يكون في النهايه فين؟ في جنه الرحمن فالحديث ده خرج مخرج الغالب وتامل مع اخر مشهدين يخدمون الناس برضه المشهد اللي النبي اخبر عنه كما عند الترمذي سند صحيح حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخلص الله رجلا من امتي يوم القيامه على رؤوس الاشهاد فينشر لهذا العبد 99 زليب يا شباب 99 زليب كلها ذنوب وسيئات فيقول له جل وعلا عبدي أهذه أعمالك؟ فيقول بلى ربي أهذه صحيفتك؟ بلى ربي أظلمك كتبت يا الحافظون حد من الملائكة كتب عليك حاجة غلط فيقول له لا يا ربي فيقول جل وعلا بعد أن يخرج العبد بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول كيف أحيي وزني يا رب وما تلك البطاقة بالنسبة لكل تلك السجدات فيقول جل وعلا تحت وزنك لا ظلم اليوم في سن الخرج فيحضر العبد وزنه وتوضع السجدات في كفة وتوضع كلمة التوحيد في كفة يقول صلى الله عليه وسلم فطاشت السجدات كل السجدات طاشت فإنه لا يذكر مع اسم الله شيء اسمع لآخر المشهد ده مشهد جميل جدا المشهد رواه مسلم عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاعرف اخر اهل النار خروجا من النار واخر اهل الجنه دخولا الجنه يؤتى برجل فيقول جل وعلا اعرضوا عليه صغار الذنوب واحجبوا عنه كبائره اعرضوا عليه الصغائر بتاعته والكبائر الذنوب احجبوها عنه ما تخلوش يشوفه فيعرضوا عليه صغار الذنوب عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا رب وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا رب ايوه عملت كل ده مش فاهم فيقال للعبد فان لك مكان كل سيئه حسنه يا سلام ده انا كل السيئات اللي انا سمعتها دي كلها هتتقلب حسنات فقال يا رب اني قد فعلت ذنوبا لا ارى اين هي طب ده في شويه كبائر بقى ايه زي الفل فين هي الخبائر لما لقى المساله ترجع فمزاج سبحان الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى راى اصحابه صلى الله عليه وسلم نواجزه من شده الضحك صلوات الله وسلامه عليه عنوان الدرس حسن صد الامام عايزين يا شباب ويا اخوات نخش الشهر ده بقلب كده يعني كله يقين كله حسن صد بالله صد بيك يا رب هتوفقني الشهر ده انت اللي هتعينه انا ما اقدرش اعمل حاجه بوجهي ولا بالعكس ده كله من اعانتك انت يا رب حسن ظني بك يا رب اتوفاني اصوم واقوم واقرا القران واذكرك واتصدق وافعل كل هذا حسن ظني بك يا رب ان انت هتغفر لي هترحمني هتحت رقبتي من النار حسن ظني بك يا رب هتوفاني بنت الاب حسن ظني ان انت هتدخلني الجنه اني ناعم فامن مقيتك يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا المن والانعام يا ارحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ودود يا ودود يا ودود يا ذو العرش المجيد يا فعال بما تريد يا الله نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تصلي على حبيبنا محمد في الأول وأن تصلي عليه في الآخرين وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين جازي عنا خير الجزاء جازي عنا خير الجزاء جاز نبينا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته يا رب اغفر ذنوبنا يا رب استر عيوبنا يا رب تولى أمرنا يا رب أحسن خلاصنا يا رب أحسن خاتمتنا وعاقبتنا يسر أمورنا كلها يسر أمورنا كلها ارزقنا حسن الظن بك ارزقنا حسن الظن بك ارزقنا حسن الظن بك يا رب ارحمنا يا الله يا رب ارحمنا يا الله ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ارحمنا يا ربنا إذا ولينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله اغفر ذنوبنا استر عيوبنا يمن كتابنا يسر حسابنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا بيض وجوهنا يوم العرض عليك بيض وجوهنا يوم العرض عليك اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ضربنا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر نسألك يا ربنا إيمانا لا يرتد نسألك إيمانا لا يرتد نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا رب إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب إنك عفو تحب العفو فاعف عنا بلغنا شهر رمضان بلغنا شهر رمضان بلغنا شهر رمضان اجعلنا من أهل الصيام والقيام اجعلنا من أهل الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن يفوزون بليلة القدر اجعلنا ممن يفوزون بليلة القدر اجعلنا ممن يفوزون بليلة القدر لا تقل قهرنا من النار لا تقل قهرنا من النار لا تقل قهرنا من النار لا صبر لنا على عذابك قنا عذابك يوم تبعث عبادك قنا عذابك يوم تبعث عبادك نعوذ بك من جهد البلاء ومن ذات الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين انصر اخواننا في فلسطين وفي الشيشان واذربيجان وفي العراق وافغانستان وفي كل مكان وفي كل مكان جمع شملهم وحد صفهم وحد كلمتهم وحد كلمتهم قوي ضعفهم قوي ضعفهم
شجايعهم واحمل حافيهم واكسو عاليهم داووا مرضاهم داووا مرضاهم داووا مرضاهم تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم انبض على قلوب ذويهم انبض على قلوب ذويهم اجعل حجارتهم نارا على الكافرين اجعل حجارتهم نارا على الكافرين ومن الكافرين اخذ عزيز مقتدر ومن الكافرين اخذ عزيز مقتدر اجعل شهر رمضان شهر النصر والتمكين اجعل شهر رمضان شهر النصر والتمكين اجعل شهر رمضان شهر النصر والتمكين خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر شمل الدماء في عوائل الكافرين اخرجهم في الطرقات المجانين اخرجهم في الطرقات المجانين سلمة الكافرين بعضهم على بعض اخرجنا من بين ايديهم سالمين امنا يا ربنا بان الارض ارضه وان السماء سماء وان القدر قدر وان القضاء قضاء وان القضاء قضاء وان الجبروت جبروت وان الكبرياء كبرياء وان كل الكافرين لا يعجزون فخذهم اخذ عزيز مقتدر رب لنا المسجد الاقصى الاخير رب لنا المسجد الاقصى الاخير رب لنا المسجد الاقصى الاخير لا اله لنا ان وقف لك ولا رب لنا سواك فارجاه لا اله لنا ان وقف لك ولا رب لنا سواك فارجاه
رحمناك يا ربنا بالموحدين رحمناك بأبناء الموحدين رحمناك يا ربنا بالدماء التي سالت وبالأعراض التي انتهكت رحمناك بكل بلاد المسلمين رحمناك بكل بلاد المسلمين نعوذ بك من الموت وكربته ومن القبر وظلمته ومن الصراط وزلته ومن يوم القيامة وروعته يا رب ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا انقطع عنا الصوت وارحمنا إذا نورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأعداء ولم يعد لنا سواك يا الله يا رب إن كنا لا نستحق رحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة من أمثالنا يا رب هؤلاء الشباب يقين جاءوا تائبين الأمة وهؤلاء الأخوات جئنا تائبات أقسمنا عليك يا ربنا ألا ترد واحدا منا لا تردنا إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تقول أعطيك مقابلا ميتة ميتة أعطيك مقابلا ميتة ميتة أعطيك مقابلا ميتة ميتة أعطيك مقابلا ميتة ميتة وقفنا على بابك فلا تردنا فلن وجدت ما تأمك رحمتك لن تبرح نهارك لن تبرح نهارك لن تبرح نهارك لن تبرح نهارك لا تردن لا تردن لا تردن ارحم جميع الحاضرين ارحم جميع الحاضرين ارد كل من حضر الليلة اعتق رقبته من النار يا رب كل من حضر الليلة تسقيه من حوض النبي محمد يا رب كل من حضر الليلة تجعله من الفائزين بليلة القدر يا رب كل من حضر الليلة ترزقه صحبة النبي في الجنة يا رب كل من حضر الليلة تأكرمه لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضرورة مضرة ولا فتنة مضرة تب علينا بنتوب اغفر يا غفور اغفر يا غفور تب علينا يا تواب ارحم يا رحيم ارحم يا رحيم ارحم يا رحيم ظننا بك يا ربنا أننا لن نخرج المنة إلا وقد أعتقت لقاءنا من النار ظننا بك يا ربنا نحن عبيدك ذلنا واضح بين يديك نسألك مسألة المسكين ونبتهل بك ابتهالا خاضعا سليما يا ربنا ارحم ذلنا واعفنا وأكرمنا جميعا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ما أمر الله ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك